بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين خريستوس انستي كلمكم عن الفرح فرح القيامه ايه جميله تقول ساراكم ايضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع احد فرحكم منكم لو عشنا مشاعر التلاميذ قبل القيامه ويوم القيامه هنعرف الفرحه قد ايه كانت يعني عظيمة جدا تعبير الكتاب فرحوا فرحا عظيما جدا يعني فرح لا يعبر عنه لأن تصور بالنسبة لهم المسيح مات وانهارت كل أحلامهم ودخلوا في مرحلة كآبة وضياع وحيرة وضلمة وخوف ويأس وكل حاجة وحشة بقت جواهم إلى نقلة 180 درجة إلى المسيح قام غلبنا انتصرنا المسيح هو ربنا احنا معانا ربنا احنا بتوع ربنا احنا اللي هنبشر ونغير العالم فالنقلة يعني ما غير معقولة والمفاجأة كانت مش مفرحة بس مفرحة جدا أو مبهجة أكتر من العادة اللي بيحصل معانا إيه أنه حتى لو فرحنا فرح روحي عندنا أزمة كمبتدئين كقليل الإيمان وخلينا نعترف بكده أن الفرح بتاعنا عمره قصير في ناس من يوم العيد بدأ النكد ومن تاني يوم ومن تالت يوم ومن ولبس العيد بيجيب نكد وكحك العيد ساعات يجيب نكد و... ونم العيد بيجيب نكد طبعا يعني احنا ناس المفروض روحيين كلام الانجيل نبقى عايشينه وفاهمينه ان الفرح لا ينزع ما نسيبش حاجه تنزع الفرح ده المنطقي يعني لما يكون المسيح قام يبقى خلاص كده كل حاجه اتحلت او كل حاجه ليها حل وبقت السماء مفتوحه بعد ما كانت مقفوله وبعد ما كنا رايحين جهنم عدل خلاص كده رايحين السماء عدل فيعني المفروض ان الفرحه دي ما تروحش ابدا انما الملاحظ انها بتروح وبتروح بسهوله فانا موضوعي ازاي احافظ على الفرح ازاي احتفظ بالفرح اولا نصيحتي ليكم او تدريب ليكم تعالوا كلنا نصلي باكر الصبح لان باكر بالذات بتنقل لنا فرح القيامه فكر الكنيسه صلاه باكر بينقل لينا فرح القيامه عشان كده التركيز في الصلاه دي على فكره النور أيها النور الحقيقي الذي ينير لكل إنسان آه بعد كده أنر عقولنا وقلوبنا وأفهامنا هب لنا في هذا اليوم الحاضر أن نرضيك وحرسنا من كل شيء رديء التعبيرات دي كلها بتخليك داخل على اليوم داخلة كده إيه فيها فرح فيها انشكاح كده أن المسيح قام وأنت تبعه ومفيش حاجة هتهزك أبدا ومفيش خوف وغالبين ومنتصرين فأولا نبدأ بصلاة باكر لأنه ده لوحده بيدوقنا أو بيفكرنا أو بيدينا تاني طعم القيامة الحلو إنما أقول أربع أفكار أساسية تخلي الفرح لا ينزع أولا فكر الرجاء أكثر حقيقة في إيماننا المسيح تعطي رجاء خريستوس أنستي بمعنى ايه بينما اكثر حقيقه كانت تبدو مزعجه ان المسيح مات تكون حقيقه ان المسيح قام هي اجمل حقيقه مبهجه ومليانه رجاء ليه لانه حتى لو مات اهو قام يعني اخرها ايه موت هنقوم وبالتالي اي مشكله تيجي اصغر من الموت شويه اي مشكله معقده هي أقل من الموت درجة أو درجات إذا كان الموت قضية اتحلت يبقى أي قضية تاني هي أقل جدا من الموت وبالتالي لها حل فأولا فكر الرجاء مالي فكر القيامة أو الخمسين يوم دايما يخلي نفسيتنا فيها رجاء عاوزين نتمسك بالرجاء بنسميه فكر الرجاء ليه لأن الموضوع بيبدأ من هنا الرجاء مش شعار تقوله الرجاء فكر مسيطر عليك يعني واحد يبص على الأحداث في ناس كتيرة أكتر من تلتين المسيحيين في رأيي بيقولوا البلد خربت وبيقولوا إن إحنا هن... هيحصل لنا ومش هيحصل لنا طبعا ده معناه إن في مخهم هنا مفيش رجاء ده فكر خالي من الرجاء أو الواحد يقول مثلا أنا شكلي هروح جهنم مفيش رجاء أو أن المشكلة دي ملهاش حل أو أن فلان ده ضاع وملوش حل أي حاجة تلاقي لها تلاقي أنك بتعلق عليها داخليا مفيش فايدة مفيش حل يبقى أنت ناقصك فكر رجاء لأنه ده كان حال التلاميذ قبل القيامة إنما بعد القيامة ما ينفعش واحد فيهم يقول مفيش فايدة ما ينفعش خلاص المسيح قام وبالتالي كل حاجة ليها حل افتكروا دايما ان بعد كل جمعة في حد يعني ايه الجمعة اذا كانت بتفكرنا اليوم السادس وفي وقت الساعة السادسة سمرت على الصليب من اجل الخطية يعني يوم الجمعة بيفكرنا بالخطية وبالموت وبالنقص لان الجمعة نمرة ستة ناقصة فاهمين ازاي ناقصة عشان كده حتى لقب من القاب الوحش ستة ستة ستة يعني ناقص ناقص ناقص يعني لا يمكن يبقى المسيح فاهمين ازاي لانه هيجي ال Antichrist يقول انا المسيح ده ناقص بالثلاث يعني ايه مفيهوش حاجه كامله فالجمعه دايما فيها النقص فيها العجز فيها الموت فيها الخطيه فيها ادم وهو في اليوم السادس كلم الشجره فيها كل حاجه غلط بعد الجمعه في حد يوم الحد خلاص كل حاجه اتصلحت الخطية اتغلبت والموت اتغلب وآدم اتفك وطلع من السجن بتاعه يبقى بعد كل جمعة حد بمعنى بعد كل تعب أو فشل أو هزيمة أو مصيبة أو في حاجة كويسة لازم في حاجة حلوة بعد كل صليب في قيامة الصليب ده احتمالك لشخص الصليب ده احتمالك لمرض الصليب ده هزيمة من نوع معين الصليب ده وجع نفسي أو وجع جسدي الصليب ده ذل الصليب ده عار الصليب ده أيا كان نوعه بعد كل صليب لازم في قيامة والقيامة طبعا عكس ده كله بشكل قاطع المجد والكرامة والبهجة والفرحة والحرية والراحة والسلام وكل حاجة حلوة فبعد كمان كل خوف في خبر حلو بعد كل خوف في خبر حلو التلاميذ خافوا جدا وانزعجوا جدا وقفلوا على نفسهم بزيادة ومنظرهم يعني فعلا يدعو للحسرة مش دول اللي عملوا معجزات ومش دول اللي شافوا التجلي ومش دول اللي وزعوا الخمس خبزات ومش دول اللي يوم حد الزعف كانت كرامتهم في السماء كان الخوف يعني ذليلهم منظرهم حاجة صعبة إنما بعد كل خوف بيجي خبر حلو قوي أكتر من التوقعات بعد كل فشل في نجاح قد تكون حاسس إنك فشلت في تربية أولادك فشلت في شغلك جزئيا فشلت في خدمتك طبعا كل الفشل ده عملية ريلاتيف يعني مش فشلت في حل إشكال كبير فشلت في تقدير موقف فشلت إنك تغلب خطية أو تغير في طبعك ممكن تكون حاسس بفشل بعد كل فشل في نجاح يوسف قعد فاشل فترة في عرف الناس من عبد إلى سجين إنما في الآخر مرة واحدة بقى رئيس وزراء فإذا حتى الفشل الجزئي اللي اعتبرت الناس كلها المسيح وتلاميذه فشلوه طلع ده دي أول خطوة في النجاح المذهل اللي بعد كده ف فكر الرجاء ما يجيش يا احبائي لوحده لازم تجتهد انك تراقب تفكيرك وتظبط دماغك على كده تركب دماغك على كده تفكر نفسك بكده خير هيجي خير مستنين خبر حلو النجاح جاي البركة جاية كل حاجة هتمشي كويس مفيش حاجة وحشة يبقى دايما دي اللغة اللي محمولة على فكر رجاء تاني حاجة توصلنا إلى لا ينزع أحد فرحكم منكم تدريب الشكر صدقوني بعد أسبوع الألام في ناس تقول هتوحشنا المطانيات هيوحشنا التذلل والتوبة هو احنا مش ممنوعين من التوبة بالمناسبة ممكن تتوبوا يعني إنما بعد اللي عمله المسيح صدقوني الخمسين يوم لو ما نمناش وصبح ظهر ليل بنقول أشكرك يا رب ما تكفيش لأن اللي عمله المسيح كبير قوي وكتير قوي كونه ياخدنا من جهنم ويفتح بينا السماء دي حاجة كبيرة قوي العمر ما يكفيهوش شكر إذا تدريب الشكر في أيام الخمسين مناسبة جدا وكلمة أشكرك يا رب بأي بأي مسمى بت بتحافظ على الفرح ممكن واحد يفضل يقول خريستوس أنستي ممكن واحد يقول المجد ليك يا رب ممكن الواحد يقول أشكرك وسبحك ممكن الواحد يقولها زوكسا باتريه ممكن الواحد يقولها في ترتيلة أو في تسبحة كله كويس إنما تداريب الشكر عود لسانك يشكر كتير قوي في فترة الخمسين يوم يعني عاوز أقولها بطريقة تانية حق ربنا عليك في الخمسين يوم دول إنك ما تبطلش تشكر حقه عليك بعد اللي عمله معاك ومع أولادك له حق عندك ما تبطلش تشكر إذا كان الأبرص اللي المسيح شفاه بكلمة لما ما رجعش المسيح سأل عليه وقال ما رجعوش ليه ما بيشكروش ليه ألم يرجع غير هذا الغريب الجنس ليعطي مجدا لله أين التسعة كأن ربنا استغرب بقاش فيكم من برص وما تشكروش طب يقول علينا ايه ده مش موضوع برص البرص ديته ايه عمره ويخلص ده موضوع ابديه يعني كنا الى الابد في جهنم ودلوقتي الى الابد مع المسيح يبقى الموضوع لازم نشكر كتير فصلوا الشكر على مواقف في الحياه عشان يطلع تلقائي يعني كل مشوار تقضيه قول اشكرك يا رب كل مشوار سهله دي تشتري طلبات أشكرك أنك خلص المشوار على خير سألت على حد كل مشوار قول أشكرك أشكر على كل شخص تقابله دي أصعب شوية بالذات لما تقابل بعض الناس اللي بتحبهم زيادة هيبقى الشكر صعب إنما صدقني الناس دول محطوطين عشان تبتدي بصليب وتنتهي بقيامة فيعني إيه هم دول اللي هيدونا فرحة القيامة برضه فتشكر على كل شخص تقابله أشكرك يا رب أنك حاطط ده في حياتي عشان ايه يعلمني الصبر او عشان اشوف ايدك اللي بتعمل عجائب في الاخر او اشكرك على فلان اللي معايا في البيت شريك حياتي اشكرك على اولادي اشكرك على جاري اشكرك على زمايلي في الخدمه اشكرك لانه احنا بننسى نشكر على البشر اللي ربنا حطهم في حياتنا ودول فعلا يستاهلوا كل الشكر لانه حياتنا كانت ما تمشيش من غير الناس اللي ربنا حطهم في حياتنا اشكر مع كل نفس ده بقى التدريب الأعلى والأعلى اللي بيتقنوه الآباء الكبار لما يقول كل نفس أتنسمه أبارك اسمك القدوس أو في التسبحة توزيع الأسرار نقول إيه كل نسمة فالإيه فلتسبح اسم الرب كل نسمة يعني مقصود بيها النفس يعني مجرد النفس يدخل ويطلع أشكرك يا رب أشكرك لأن دي بداية الحياة الأبدية ادتني عمر مش كم يوم على الأرض لا مديني كمان حياة أبدية الفكرة الثالثة اللي تشجع الواحد على الفرح الذي لا ينزع موقف عطاء يبقى قلنا فكر رجاء ولسان شكر وموقف عطاء اتيتيود عطاء يعني ايه بما ان ربنا كان سخي معانا جدا ما بصش احنا غلطنا قد ايه ونستاهل ايه لو حاسبنا على قولة كلمة